بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حال قلوبكم مع الله كيف حالكم مع الله نعم إخوتي ونحن في مدارج السالكين في المدارج نتعلم أن نتدرج في طريق الوصول إلى الله نتعلم السير كيف نسير وكيف نصعد وكيف نصل درجة درجة خطوة خطوة وما زلنا نحبو أيها الإخوة مع أول درجة درجة اليقظة ووصلنا في هذه الدرجة إلى الدرجة الثالثة لأن كل درجة تتكون من ثلاثة مراتب أخذنا المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة وتعلمنا كيف يلحظ القلب النعمة بنور العقل وشيم بروق المنة ومطالعة أهل البلاء ثم انتقلنا إلى الدرجة الثانية وهي مطالعة الجناية وتعلمنا كيف نطالع الجناية أو نحن في هذه الدرجة نتعلم كيف نطالع الجناية أنا معكم أتعلم وأحا- وأحاول أن أفهم نحاول أن نسير سويا يأخذ بعضنا بيد بعض لنتعاون على البر والتقوى لنفهم القضية قضية التوبة مطالعة الجناية والتخلص من رقها مطالعة الجناية كما آه، يقول ابن القيم عليه رحمة الله وأما مطالعة الجناية فإنها تصح بثلاثة أشياء توقفنا لحظة في اللقاء الماضي مع قضية مطالعة الجناية أنا عايز أقف تاني مع مطالعة الجناية النظر إلى الذنب مطالعة الذنب ابن القيم آه، بيقول ايه يقول واعلم ان صاحب البصيرة والكلام ده في منزلة التوبة هيجي معانا تاني بس احنا عايزين دلوقتي بس نتمكن من توبة عشان نقدر نمشي لربنا يقول واعلم ان صاحب البصيرة اذا صدرت منه الخطيئة فله نظر الى خمسة امور أخي وأنا أحبك في الله انتبه ليس أحد منا معصوم بل كلنا قوم مذنبون عصاة هذه شهادة الله جل جلاله على عباده وخلق الإنسان ضعيفا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى من أحد منكم أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء الشاهد ان هذا الانسان الخطاء المذنب هذا الانسان الذي لا يخلو من ذنب بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن ادم خطاء بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن الا وله ذنب هذا العبد الخطاء إذا أذنب نظرت إلى امرأة متبرجة في الطريق وقعت عينك عليها ولم تستطع أو لم نسيت غفلت في لحظة غفلة لم تصرف بصرك في مجلس ووقعت في كذبة أو كلمة نفاق أو غيبة أو نميمة في غفلة ضاعت منك صلاة جماعة كل هذه الذنوب يتعرض لها الإنسان كل يوم بل كل ساعة ماذا تفعل صاحب البصيرة احنا عايزين بس نضع أصلا كليا خطيرا مهما خطيرا مهما خطيرا مهما وهو أنك تريد أن تتوب من هذا الذنب ايجاد هذه الاراده هو ده الذي اريده اليوم الليله ان يثبت في قلوبنا ان الخطر ان تذنب ثم لا تريد التوبه الخطر الاكبر ان تذنب وتصر على الذنب وانت تعلم الخطر الا تريد الوصول الى الله الخطر الا تريد رضا الله الخطر الا ترغب في علو الدرجات في الجنة الخطر ألا ترجو رحمة الله ومغفرة الله وعفو الله هو ده الخطر انك تعمل الذنب وخلاص وخلاص وخلاص لا مبالاة السائدة في هذه الأيام لا مبالاة خطيرة عمال يحلق في لحيته ومش دريان ان هو بيعمل حاجة غلط مش مش حاسبها دي ورسول الله يقول صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى الاوامر المتتاليه التي توجب وتفرض اعفائها وهو بيحلق ومش دريان مش مش حاطط في دماغه انه كل يوم بيعصي كل ما يجلطها كده بيعصي بيرتكب معصيه قدامه تلفزيون هيتفرج على افلام وتمثيليات و... و... و... وحتى النشره على قناه مش عارف ايه إيه، واحده متبرجه عريانه وقاعد يبص ويتامل ومش حاسب الكلام ده حسابه مش خايف مش مرت... مش مرتعب من داخله انه بيعصي هو ده الخطر احنا عايزين نتخلص من هذا الخطر أن تستشعر أنك أنت تريد أن تتوب تريد أن ترضي الله بعد المعصية يعني حتى وإن عصيت بعد المعصية بقى اعمل حاجة اغتسل صلي ركعتين توبة وابكي وادعي ورا جزئين قرآن وتصدق اغسل لكن تعصي وتنسى وتعصي تاني وتنسى وتعصي تاني يبقى كده دي جرأة على الله تجلب سوء الخاتمة تعالوا معايا لحبيبنا ابن القيم عليه رحمة الله في النظر إلى المعصية يقول اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة احنا قلنا بقى أن كل الناس بتخطئ فله نظر إلى خمسة أمور أحدها أن ينظر إلى أمر الله ونهيه هو نظر إلى امرأة متبرجة بعد ما نظر لها بدأ يقول ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم الرسول قال النظرة إلى المرأة زنا و و و والعين تزني وزناها النظر احنا عايزين نفهم بس القضية افهموا معايا أرجوكم رجاء افهموني ان القضية مش ان انا اعرف دي يعني انا جاي اكلمكم النهاردة عن كيف تستشعر عظمة الله في قلبك ده موضوع الليلة دي بمعنى ايه ان انا كنت هسأل اقول ان الانسان ازاي يعظم الله انك تعرف ربنا لكن كثيرا ما تجد انسان يعرف الله نظريا الايات والاحاديث والاثار والاقوال لكن جواه مفيش تعظيم لله استشعار العظمه ده موضوع تاني غير العلم نفس الشيء هنا ان ينظر الى امر الله ونهيه نظر الى امر الله ونهيه مش ده المطلب النظر ده يعمل ايه هو ده اللي انا بدور عليه ان النظر ده بعد ما تنظر يعمل ايه يعمل ايه يعمل ايه في قلبك يحدث له ذلك النظر الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب دايما في المحاكم يسألوا مذنب أم غير مذنب هي دي لازم اعترف الأول ان أنا مذنب عشان أتوب اعترف ان ده ذنب يبقى لازم اتذكر امر الله ونهيه امر رسول الله ونهيه فيحدث لي ذلك الاعتراف الاعتراف يهدم الاقتراف الاعتراف بكونها خطيئة اثنين وأن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك خوفا وخشيه تحمله على التوبه لما ينظر الى الوعيد يعني ايه قاعد في مجلس وكذب كذبه ويذكر قول الله انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله يفزع حين ينظر نظرة زنا ويسمع الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أنا مش مؤمن يتذكر هذا الحديث ويتذكر بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يتذكر هذا الوعيد انه بدل اسم مؤمن بقى اسمه فاسق اذا ما تبش يبقى اسمه ظالم هذا الوعيد يحدث له خوفا رعبا في قلبه يدفعه إلى التوبة ثلاثة أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها واحد ينظر إلى الأمر والنهي فيعترف اثنين ينظر إلى الوعيد فيخاف ثلاثة ينظر إلى تمكين الله له منها ما هو هي قابلتك قدرا اللي قدر عليك كده مين الله ليه الحكمة فيحدث له ذلك أنواعا من معرفة الله وأسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه توجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة حين يرى الذنب كنا بنتكلم بقى في ايه حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا على اسم الله القاهر القهار ان الله عز وجل قد يبتلي العبد بالذنب تربية له بيربيه انت شايف نفسك كبير وضخم طب يقع في ذنب صغير حقير لسه عندي قصة ان واحد شريك شركاء بيستعملوا بمئات الالاف ولا عشرات الالاف فوجئوا ان هو اتسرق مثلا ايه 400 جنيه 600 جنيه 250 جنيه 340 جنيه طب مين اللي سرق الاخر يكتشفوا انه فلان ده اللي سرق طب انت سرقت ليه يعني يعني الاختلاسات دي 240 و340 وانت بتصرف بالالاف تسرق تسرق 200 جنيه ليه حاجه تخلي الانسان سبحانك يا رب يقول كده سبحانك يا رب العزيز شوف بقى ذله لما بيحكوا لي ان هو يروحوا عند مش عارف اللي بيفتحوا بتوع البدع دول بتوع النصابين دول الدجالين يقولوا هو اللي سرق يروح الدجال تاني هو اللي سرق مش عارف يعملوا ايه يطلع هو اللي سرق ذل امام الناس فضيحه مصيبة يحدث له أنواع من معرفة أسماء الله وصفاته لما يقعد يجتهد إن هو مثلا إيه ما يتعاملش مع واحدة يحاول مرة واثنين وثلاثة ويقع يخضع كده وينكسر ويذل يقول يا ده أنا إنسان مقرف الانكسار والذل ده عشان كده ابن القيم بيقول ايه يقول ومن موجبات التوبة لما يتوب ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير التائب لا تحصل بجوع يعني بالصيام ولا برياضة ولا حب مجرد وإنما هي أمر وراء ذلك كله توبة تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا خاشعا منكسرا لا حول له ولا قوه اللهم اجعلنا من الصادقين هي دي توبه تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربه طريحا ذليلا منكسرا ذو فاقة وافتقار خضوع وذل وخشوع ومسكنة التائب لما تحصل له دي الكسرة دي ما تجيش بصيام ولا بكتر تلاوة قرآن ولا طول دعاء لا لا لا لا بس للتائب طب ازاي برضه لسه بنسأل ازاي ازاي يا شيخ اسمع كده ابن القيم يوصفها لك ازاي غير بتاع المره اللي فاتت الاناء المردود المكسور ما تخافش حاجه جديده ها يقول ايه كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ وأحضر بين يدي سيده ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا ارتكب جناية ومسكوه وجابوه قدام سيده قاعد قدام سيده يقول له يا سيدي ماليش غيرك هروح منك فين انت تعذبني انت ترحمني انا عبدك وانت سيدي هي دي كعب كحال عبد جان آبق هرب من سيده ثم أخذ وأحضر بين يدي سيده ولم يجد من ينجيه من سطوته ولم يجد منه بدا ولا عنه غناء ولا منه مهربا وعلم أن حياته بيده وسعادته بيده وفلاحه بيده ونجاحه في رضا سيده وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جناياته عرف ان سيده عارف كل حاجة شاف كل حاجة مع حبه الشديد لسيده وشدة حاجته إليه مع علمه بضعفه وعجزه وقوة سيده مع ذله وعز سيده وفقره وغنى سيده فكيف يجلس بين يديه شفت ازاي يبقى الانكسار والذل شفت ازاي لما تستشعر المعاني دي كلها لما تتصورها فعلا ان انت عبد خلقك سيدك لعبادته هربت من سيدك ورحت لعدوك وعدوه سبحانه وتعالى وتظاهرت مع عدو الله على الله وبعدين ما لقيتش ليك بد من سيدك انا بدك اللازم فالزم بدك فانك ان وجدتني وجدت كل شيء وان فتك فاتك كل شيء لقيت نفسك ما تقدرش تستغنى عن ربنا قلت لكم الواد اللي عمل المعاصي كلها والآخر مرض فيقول يا رب فرجع على نفسه قال طب يا رب بإيه أنا لا بصلي ولا بصوم ولا أعرف ربنا يا رب بإيه فجري ربنا ودخل المسجد وعاش ذليلا بين يدي سيده فقيرا مسكينا محتاجا شوف ابن القيم بيقول ايه كحال عبد جان آبق من سيده فأخذ فأحضر بين يديه جابوك يا عم متكتف ورموك مكلبش قدام ربنا لم يجد من ينجيه فما له من قوة ولا ناصر تقول يا مين مين في الحالة دي يقدر يعصمك قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا اتحطيت قدام ربنا مكتف ولا حد يقدر يدفع عنك ولم يجد منه بدا عشان تتنفس يا رب عشان تاكل يا رب عشان تشرب يا رب ولا عنه غناء ولا منه مهربا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان هتروح فين يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر تصور نفسك في الحالة دي ثم اعلم أن حياتك وسعادتك وفلاحك ونجاحك في رضاه وحده ثم أشد ما يخيف علمك آه علمك بعلم سيدك بتفاصيل خواطرك بتفاصيل جناياتك لما تبقى عارف انه شافك وانت بتعمل وسمعك وانت بتقول ومراقبك وانت بت وتخطط مراقبك وانت بتخطط وتدبر ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا وكان الله بما يعملون محيطا حين تعلم علم سيدك وإحاطة سيدك بتفاصيل جناياتك راجع معايا تاني انك جاي قدام ربنا متكتف محدش يقدر ينجيك ولا يحميك ولا يدفع عنك ما تقدرش تستغنى عنه ولا تقدر تهرب منه وسعادتك بإيده وفلاحك ونجاحك بتوفيقه وسيدك يحيط علما بكل جناياتك وجرائمك ثم أنت تحبه وتريد رضاه إذا تجمع الإحساس بدول كده يجيب الذل إذا تجمع الإحساس بكل دول مع بعض وحطيت عليهم في الآخر حلاوة الحب حبك لله ده يجيب الذل الحقيقي لله مع علمك بضعفك وقوة سيدك وعجزك وقدرة سيدك وذلك وعز سيدك وفقرك وغنى سيدك فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع مما أنفعها للعبد وما أجدى عائدتها عليه وما أعظم جبره بها وما أقربه بها من سيده فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات والانطراح بين سيده والاستسلام له فلله ما أحلى قوله في هذه الحال أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني أسألك بقوتك وضعفي إلا غفرت لي أسألك بغناك وفقري إلا عفوت عني هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك عبيدك سواي كثير وليس لي إلا أنت ليس لي سيد سواك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اسالك مساله المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وذل لك قلبه أن تدركني برحمتك يا أرحم الراحمين يا حبيب التائبين يا قريبا من المنكسرين لا تخيب رجاء قلب يرجو رحمتك ويخشى عذابك هكذا بمعرفة العبد لربه وقربه منه ومناجاته له هنا يحدث له ذلك انواعا من المعرفه بالله واسمائه وصفاته يبدا يستشعر بقى اسم الله العزيز المنتقم الجبار الكبير المتعال السيد يحدث له ذلك معرفة بسم الله القريب الرقيب السميع البصير الواسع المحيط يحدث له ذلك معرفة حقيقية بأسماء الله وصفاته الغفور الرحيم الودود البر التواب اللطيف القريب المجيب العفو وهكذا يحدث له انواعا من معرفه اسماء الله وصفاته لا تحصل بدون لوازمها البته ويعلم ارتباط الخلق والامر والجزاء والوعد والوعيد باسمائه وصفاته يعني لما يتذكر اسم الله المنتقم يرتبط هذا الاسم عنده بالجزاء المنتقم ممن تعدى حدوده حين يستشعر اسم الله العفو الرحيم لمن رجا رحمته فارتباط الاسماء والصفات بالخلق والامر بالجزاء والوعد والوعيد وأن ذلك موجب أسماء الأسماء والصفات يبقى أسماء الله وصفاته مش عشان نغني زي ما بيغنوها وإنما عشان نعيشها نحيا بها وأثرها في الوجود وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه متعلق به لا بد منه لازم نفهم ايه و- ودي بقى لا يفهمها الا التائب التائب الصادق الصديق المقبل على الله سبحانه وتعالى ومنها هي ايه اللي منها من نظر العبد البصير إلى الخطيئة احنا بنتكلم في مطالعة الجناية لما ينظر إلى الخطيئة والجناية قلنا أول حاجة أن ينظر إلى أمر الله ونهيه فيحدث له ذلك الاعتراف والاعتراف يهدم الاقتراف اثنين أن ينظر إلى الوعد والوعيد فيحدث له ذلك الخوف والخوف يحمله على التوبة والمسارعة إلى التوبة ثلاثة أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليه عنه وتخليته بينه وبين المعصية وتقديرها عليه فحين ينظر إلى ذلك يحدث له معرفة الأسماء والصفات وارتباطها بالوعد والوعيد ومنها دي نمرة أربعة بقى أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه والافتقار اليه فان النفس فيها مضاهاه للربوبيه ولو قدرت لقالت كقول فرعون أنا الله ولكنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية نمرة واحد النظر إلى الأمر والنهي اثنين النظر إلى الوعد والوعيد ثلاثة النظر إلى تخلية الله الق- النظر إلى القدر القاضي بها أربعة أنه بهذه المعصية الله يكمل له ذلا تحتاجه نفسه لأن الذل أربعة مراتب لأن الذل أربعة مراتب المرتبة الأولى مشتركة بين الخلق جميعا وهي ذل الحاجة والفقر إلى الله فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه فقراء إليه وهو وحده الغني عنهم كل أهل السماوات والأرض يسألونه وهو لا يسأل أحدا يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كل الناس عشان كده يذكر عن آه، لينين اللي هو أبو الشيوعية انه لما كان في مرض الموت في اخر حياته قال يا رب فقالوا له ايه ده فقال ضرورة مضطر يقول يا رب كل الناس بتقول يا رب الكافر بيقول يا رب والفاجر بيقول يا رب والفاسق بيقول يا رب الكل بيقول يا رب ده الذل اللي بيه كل الناس آه الذل اللي الناس مش عايز تعترف بيه يعترف بذله وخضوعه لله انه مضطر لربنا محتاج له زي ما قلت كده عشان تتنفس انت محتاج لربنا سبحانه وتعالى لان اذا اعتقدنا ان الكون بيد الله سبحانه وتعالى فهو الذي خلق الهواء سبحانه وتعالى فانت محتاج لله اجهزتك الداخليه بيد الله جل جلاله الله هو الذي يقدر عمل هذه الأجهزة الداخلية الرئتين والمعدة والأمعاء وال و و و و إلى آخره لا تعد ولا تحصى كل خلية من خلايا الجسم تحتاج لله شوف ذلك وخضوعك قد إيه كل خلية من خلايا الجسم الدقيقة كل خلية واحدة فيها ذل الحاجة والفقر هذا الذل العام المشترك بين جميع الخلق المرتبة الثانية ذل الطاعة المرتبة الثانية ذل الطاعة وهو ذل الاختيار وهو ذل خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية ذل جميل بس ذل مرتبط بأعمال خلي بالك لأن الذل اللي جاي بعد منه اسمه ذل المحبة ففي فرق بين ذل الطاعة وذل المحبة أن ذل الطاعة مرتبط بأعمال السجود الدعاء والبكاء ده ذل الطاعة مرتبط بأعمال بأقوال إن شاء الله بإذن الله تعالى أنا كنت جايب بس يبدو أنها ضاعت الليلة دي هي الكلام عن عز ربنا وعظمة ربنا التملق ان احنا صرنا في هذه الايام اعاجم بنتملق الناس اقول له يا باشا احنا تحت امر سعادتك أحلام سعادتك أوامر ده احنا نعمل رموشنا مساحات لجزمة سعادتك كلام لسعادته وما نعرفش نقول كده لله أو زي ده أقصد تع- عمرك تملكت ربنا وقلت له التملك ده نوع من أنواع الذل ولكن لما أنفقنا الذل للناس فقدنا الذل لله بين يدي الله فلذلك بقول ان ذل الطاعه ذل بعمل عمل يوجب الذل عمل يجلب الذل اما ذل المحبه ذل مشاعر ذل عواطف ذل عاطفه ذل قلبي مش ذل جوارح ذل المحبة فإن المحب ذليل بالذات وعلى قدر محبته له يكون ذله فالمحبة أسست على الذل للمحبوب ولذلك ده معنى العبادة ال- غاية الحب مع غاية الذل آه أجمل ذل أجمل إحساس إحساسك بالذل للمحبوب إح- الإحساس بالذل ده إحساس ممتع رائع يعني شوف ده عايز عايز ناس بتفهم في الحب روعة الذل روعة من ارتاع يرتاع روعة القلب بالذل للمحبوب اخضع وذل لمن تحب فليس في عرف الهوى أنف يشال ويعقد ذل الحب مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر الذل للح- للحبيب الذل لله ده زي ما بقول كده ذل راقي او آه، ذل راقي جدا لانه احساس راقي احساس عالي قوي احساس عالي جدا إحساس الذل لله الاستمتاع بهذا الذل التمتع التمتع بهذه الروعة ارتياع القلب بالذل للرب المعنى العالي ده مش لأي حد دي درجة احنا أول درجة بين الخلق كلهم الدرجة الثانية للمؤمنين اللي هي ذل العبودية الدرجة الثالثة بقى الأعلى الأرقى الأرق ذل المحبة ذل المحبة للحبيب جل جلاله سبحانه المرتبة الرابعة بقى ذل المعصية والجناية أحيانا وأنا بعتمد في حياتي أعتقد في حياتي أعتقد في سيري إلى الله أعتقد في حياتي في معيشتي أن مراد المقدر الذل للأقدار وأجهل الناس من قاواها في ناس اعترضوا على المبدأ اللي أنا بقوله ده وعشان كده أنا بقول أنا بعتقد في حياتي أنا ماشي مع ربنا كده أن مراد المقدر الذل للأقدار إن لما ربنا يقدر علينا حاجة يريدنا أن نذل له لما ربنا يقدر علينا إن إحنا نمرض يريد منا أن نذل بالمرض لما يقدر علينا إن إحنا نفتقر يقدر علينا إن إحنا نفتقر يريد منا أن نذل بالفقر يسلط علينا أحدا من عباده يقدر لنا أن نذل بهذا التسليط يمكنه منا وهكذا في أقدار الله الكونية إذا أرادنا أن نذل لما ربنا يريدك ان تذل تعمل ايه ذل يا عم انت بتحارب ليه ذل فقد يكون القدر بالمعصيه نوع من هذه الاراده يريد ان يذل- يذلك يبقى المراد منك ايه الذل ذل ليه عمال تقول انا تبت خلاص لا ذل ذل هو يريدك ان تذل بهذه المعصيه كل ما تفكرها كل ما تفتكرها تقول وا كل ما تفتكر المعصيه تقول وخجلا كل ما تفتكر المعصية تقول وحسرة كل ما تفتكر المعصية تقول وحزنا تتأ- تألم تألم هو يريد منك هذا قدر عليك لأجل هذا وربنا بيحب من عبده أن يذل له ربنا بيحب الذل أن ي- يحب من عبده الذل أن يذل عبده له لذلك قلت كتير و- ودي مشهورة بقى كل الناس بتقولها إن ربنا سبحانه وتعالى سمى النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مراتبه عبد سبحان الذي أسرى بعبده الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد هو مراد الرب الذل ليه يا ناس مش عايزين تفهموا قضية الذل دي ليه واللي مين اللي قال ان احنا مش عايزين نفهم طب فين الذل فين فين وريني الذل في حياتنا لله ذل المعصية والجنان الج- والجناية أو اللي احنا نستطيع أن نسميه ذل التوبة اللي احنا حكينا عنه كل المدة دي فإذا اجتمعت هذه المراحل الأربعة أو المراتب الأربعة الذل العام ذل البشر للرب ذل المؤمنين ذل الحب ذل ال- المخلصين ثم ذل التوبة إذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم إذ يذل العبد له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقرا وفاقة وحقيقة ذلك الفقر هو الذي آه، يعلي درجة العبد عند الله سبحانه وتعالى هذا المعنى أجل من أن يسمى بالفقر بل هو لب العبودية وسرها وحصوله حصول هذا الذل أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله يبقى كده انتهينا من نظر مطالعة الجناية انك تنظر للمعصية اللي انت ارتكبتها النظر الى الجناية مطالعة هذه المعصية ابن القيم بقى بيقول ايه واما مطالعة الجناية الذل ده والمطالعة دي تصح بثلاثة اشياء بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد يقول ابن القيم في كتاب المدارج بقى ارجعوا لكتاب المدارج كده تلاقوا الكلام ده في المدارج يقول فمن كملت عظمة الحق في قلبه فمن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه أنا مش عايز أدخل في تعظيم الله جل جلاله في الكلام على عظمة ربنا عايز أجل لها حلقة لوحدها هي الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى لنتكلم حلقة بإذن الله أرجو إن عشت وكان لي عمر وإن مت سامحوني وادعوا لي ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة ويتولى أمرنا بأحسن ما يتولى به أمور عباده الصالحين فإن شاء الله بإذن الله تعالى وقدر إذا التقينا الأسبوع القادم يبقى نتكلم بقى عن ربنا الله عن عظمة الله نتكلم شوية عن التملك وشوية عن عن عظمة ربنا أنا أرى والله أعلم أسأل الله أن يغفر لي ويعفو عني وعن المسلمين أجمعين والمسلمات آه، أن سر ضياع الأمة اليوم ضعف توقير الله في القلب ضعف عظمة الله في قلوب الناس سبحان الله العظيم دي مشكلة ومصيبة طب إزاي يعظم ربنا في قلبك هذا ما ألقاكم به في اللقاء القادم حبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين
موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب